إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فلا زلنا مع فك الوثاق بشرح كتاب الرقاق من صحيح أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال البخاري رحمه الله باب قال البخاري رحمه الله باب ما جاء في الصحة والفراغ وألا عيش إلا عيش الآخرة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة وهذا الحديث كما ذكرنا في المرات الماضية رواه البخاري رحمه الله في عدة مواضع من صحيحه وقد خرجت هذه المواضع مع مواضع أخرى من كتب السنة الأخرى كصحيح مسلم والسنن والمسانيد على نحو ما ذكرته في المرة الماضية بحمد الله تعالى وأذكر في هذه المرة بعض ألفاظ البخاري رحمه الله لهذا الحديث فإنني ذكرت طرفا من قصة الخندق وما عاناه الصحابة وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شظف العيش والجهد وهم يحفرون الخندق دفاعا عن المدينة فقد ذكر البخاري رحمه الله في حديث حميد الطويل عن أنس أن الصحابة كانوا يحفرون الخندق في برد شديد وجوع فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بهم من النصب والجوع قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة وفي لفظ فأكرم الأنصار والمهاجرة وفي لفظ فاغفر للأنصار والمهاجرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا بادله الصحابة رجزا برجز فقال فقالوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا وفي لفظ عبد العزيز بن صهيب عن أنس وثابت عن أنس على الإسلام ما بقينا أبدا أما رواية حميد الطويل فهي على الجهاد ما بقينا أبدا وفي رواية حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني أن حمادا شك في هذا اللفظ فمرة نقله عن ثابت على الإسلام ما بقينا أبدا ومرة نقله عنه على الجهاد ما بقينا أبدا كانت ظروف هذه الغزوة شديدة وأتت في قر شديد أي في برد شديد ويصور لنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما عنه وعن أبيه حجم القر أو البرد الذي واجهه الصحابة في هذه الغزوة فقد روى مسلم في صحيحه من حديث إبراهيم التيمي عن أبيه قال كنا عند حذيفة ابن اليمان فقال رجل لحذيفة والله لو كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفعلت وفعلت يعني كأنما ينسب, ينسب الصحابة إلى التقصير في حقه صلى الله عليه وسلم وقد ورد في رواية خارج مسلم أن هذا الرجل قال لحذيفة والله لو رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تركناه يمشي على الأرض فقال حذيفة له يا ابن أخي أكنت تفعل ذلك ليه لأنه كما قلت نسب الصحابة إلى التقصير في حقه حتى في على الروايتين يعني على رواية مسلم أنه قال لو كنت لو فعلت وفعلت كأنما يقول لفعلت أكثر منكم والرواية الأخرى في خارج مسلم أوضح في أنه يظن أنه لو كان مع النبي صلى الله عليه وسلم لفعل أكثر مما فعله الصحابة لأنه يقول له والله لو رأيناه ما تركناه يمشي على الأرض يعني الصحابة فرطوا لما تركوه يمشي على الأرض قال لا حذيفة يا ابن أخي أكنت تفعل ذلك ثم قص عليه موقفا حدث في غزوة الأحزاب في غزوة الخندق قال كنا نحفر الخندق في ريح شديدة وقر قر اللي هو إيه شدة البرد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم ويكون معي يوم القيامة في اللفظ الآخر في خارج مسلم قال ويكون معي في الجنة قال حذيفة فما قام أحد ما قام أحد وهذه مسألة مستغربة من الصحابة لأنهم كانوا يتسابقون في أقل من هذا لما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من يأتيني بخبر القوم يعني يرسله عينا أو جاسوسا على قريش يأتيه بأخبارهم وتكون المكافأة أن يكون معه في الجنة يعني ده تبشير له بالجنة ما استطاع أحد أن يقوم من مكانه في بعض الروايات خارج مسلم يقول حذيفة كان الواحد منا يحفر لنفسه حفرة فيدفن نفسه فيها من شدة البرد فكرر النبي صلى الله عليه وسلم الكلام مرة أخرى قال من يأتيني بخبر القوم ويكون معي يوم القيامة فما قام أحد فأعاد الكلام ثلاث مرات فما قام أحد طبعا هذا له دلالة واضحة الصحابة دول كانوا من أكثر الناس جلدا يعني في, في رمضاء مكة كانوا يعيشون وكانوا يقاتلون وكانوا يجاهدون النهارده مكة فيها المكيفات يعني أي واحد يذهب إلى الحج بيبقى في خيمة والخيمة مكيفة بالتكييف الصحراوي والكلام ده وإذا بس خرج لرمي الجمرات ولا خرج بقى عشان يطوف طواف الإفاضة أو طواف الوداع أو أي شيء من مناسك الحج تغلي دماغه من الحر ولا يكاد يتصور أن يعيش في هذا المكان بلا تكييف لا الصحابة كانت حياتهم كلها في هذا الجو في برد شديد وفي حر شديد فلما يصل الحال بهم وهم من أجلد الناس أو أجلد الناس ولا يقوم أحد برغم عظم البشارة والمكافأة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لهم لك أن تتصور كيف كان البرد في المدينة قال فقال لي قم يا حذيفة في بعض الروايات الأخرى قال حذيفة فتقاصرت يعني حس ان هو هيناديله فقام ايه غطسان شوية في الايه في الحفرة التي حفرها لنفسه حتى يتوارى ولا يناديه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فناداني قال قم يا حذيفة قال ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد إذ ناداني باسمي فقمت فقال ائتني بخبر القوم ولا تذعرهم علينا قال ودعا لي فكأنني أمشي في حمام حمام يعني إيه يمشي زال عنه القر والبرد وماشي في جو طبيعي كأنه في حمام يعني قال فأتيت فرأيت أبا سفيان يصطلي يصطلي يعني ظهره موجهة للنار وبيتدفى يعني قال فأخرجت السهم ووضعته في كبد القوس وأردت أن أرميه ولو رميته لأصبته لكنني ذكرت وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تذعرهم علينا فأدخل السهم في مكان ثم رجع فقص الخبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أن قص الخبر عليه حتى قال فقررت أي رجع لي القر يعني البرد الشديد الذي كان يشعر به رجع له مرة أخرى قال فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضل عباءة كان يصلي فيها فتدثرت بها حتى أصبحت فجاءني فأيقظني فقال قم يا نومان أيقظه يعني مع صلاة الفجر فهذا طرف مما حدث للصحابة في غزوة الخندق فحذيفة إنما ذكر هذا ردا على هذا التابعي الذي يظن أنه لو كان موجودا فعل أكثر من الصحابة يعني في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري بسند صحيح عن جبير بن نفير رحمه الله قال كنا عند المقداد بن الأسود فقال رجل له طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وددنا أننا رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت قال فاستغضب استغضب المقداد قال جبير فعجبت من حاله ما قال إلا خيرا فأقبل عليه المقداد يقول له لما يتمنى أحدكم مشهدا غيبه الله عنه لا يدري إذا كان فيه ماذا يصنع أولا تحمدون ربكم أنكم خرجتم لا تعرفون إلا ربكم عز وجل ولا تعرفون إلا نبيكم صلى الله عليه وسلم فأجبتموه وصدقتموه وكفيتم البلاء بغيركم والله لقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه والله لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشد حالة بعث عليها نبي قط بعث في أهل جاهلية ما كانوا يرون دينا أفضل من عبادة الأوثان فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل وبين الوالد وولده فهذا كلام رجل فاقه هذا الذي يقول لو رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركناه يمشي على الأرض أو لفعلت وفعلت وما يدريه لعله كان يكون من أولئك الذين كذبوه فيكبهم الله عز وجل على مناخره في جهنم الصحابة في هذه الغزوة كانوا يمرون بظروف صعبة للغاية كما قلت البرد من جهة والجوع من جهة أخرى وقد ذكرت في المرة الماضية طرفا من هذا من قصة جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وفي حديث أنس أيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم آه أتى بمدين من شعير انت عارف المد يعني بملء الكفين ده اسمه المد بكفين من شعير وخبزهما أو أمر بخبزهما بإهالة سنخة الإهالة اللي هو السمن أو الزيت سنخة احنا بنقول في, في باللغة الدارجة بتاعتنا زنخة زنخة يعني يعني لها ريح مستبشع قديمة عتيقة بإهالة سنخة بشعة في الحلق لها حرقان إذا دخلت على الجوف سنحس إن في يعني شطة وكده لها ريح منتن يعني صعبة في الحلق وأيضا لها ريح منتن والقوم يأكلون منها ويقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعزيهم عما فاتهم من حظ الدنيا اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة ليه؟ لأنه لا ينفد وهو في الجنة هذا العيش حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ورحمة الله على الفضيل بن عياض الذي كان يقول لو كانت الآخرة خزفا يبقى والدنيا ذهبا يفنى لكان على العاقل أن يقدم الخزف الذي لا يفنى على الذهب الذي يفنى فلا عيش إلا عيش الآخرة كان أعظم تسلية لهؤلاء الصحابة الكرام ولذلك بادلوه كلاما يدل على أنهم يستخفون بهذه المصاعب وأنهم نذروا أنفسهم لنصر الله ورسوله وأن قلب واحد منهم لا يلتفت إلى ما فاته من حظ الدنيا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا وهنا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام نحن اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة ده علماء الشعر يسمونه رجزا والرجز أحد بحور الشعر وبعض الناس لا يجعل الرجز من الشعر والصحيح الذي عليه أكثر علماء العروض أنه من الشعر وبحور الشعر قديمة لكن أول من بحر هذه البحور هو الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب أول معجم في الإسلام اللي هو كتاب العين وكتاب العين له قصة عجيبة كيف صنفه الخليل بن أحمد وهذه يعني معلومة أجنبية عن درسنا اليوم لكن القصد أن بحور الشعر لها كما يقول علماء العروض تفعيلات والتفعيلات دي اللي هي الموسيقى معلش أنا آسف في استخدام لفظ الموسيقى أو النغم الداخلي للكلام بحيث أن يكون موزون هذا الوزن قديم لكن أول لكن أول من قعد القواعد وبحر البحور هو الخليل لكن كان موجودا عند العرب قديما لكنهم ما كانوا يجعلون له قواعد ومما يدل على قدم ذلك طبعا نظم العرب للشعر أنه, كل أن- وأنه جميعا موزون ولكن ورد نص في صحيح مسلم آه، في قصة إسلام أبي ذر رضي الله عنه وأبو ذر أسلم قديما فلما علم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أخاه أنيسا إلى مكة قال اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي وأتني بشيء من خبره وكان أنيس شاعرا فحلا مجيدا يقرض الشعر على أفحل ما أنت سامع المهم دخل حذيفة دخل أنيس مكة آه، راح للنبي عليه الصلاة والسلام استمع إلى كلامه وحفظ شيئا من كلامه وهو في مكة كان برضو في واحد, واحد شاعر برضو فحل برضو فحصل نوع من إيه الرهان بين أنيس أخي أبي ذر وبين هذا الشاعر المكي قال له أنت تقول شعر وأنا أقول شعر وأرهن ناقتي وترهن ناقتك يعني نعمل إيه يعني ثمن الرهان نجعل ثمن الرهان الناقتين جميعا اللي يكسب ياخد ناقة الايه ناقة الرجل الآخر فأنيس قال شعرا وقال صاحبه شعرا قال له احنا عايزين حكم بينا تعال نروح لواحد كاهن معين كده رجل معروف أنه محكم في الشعر فأنيس قال ما عنده من الشعر والرجل الآخر قال ما عنده من الشعر فقضى ذلك الكاهن لأنيس على صاحبه فأخذ صرمة صاحبه أيضا أخذ الناقة بتاعته رجع أنيس إلى أبي ذر في الربذة معه إيه معه ناقتان فسألوا الناقة دي إيه قال له الحكاية أنا رحت واحد شاعر وبتاع والكلام ده وغلبته وجبتها فقال له أبو ذر فما خبر هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي قال لقد قال كلاما مثل كلامك في مكارم الأخلاق ونحو هذا المعنى وإنهم لا يقولون إنه لشاعر وما هو بشاعر والله لقد وضعت ده الشاهد بقى لقد وضعت كلامه على أقراء الشعر فما يستقيم لأحد بعدي يعني جبت الكلام بتاعه حطيته على الأوزان الشعرية على البحور يعني ما استقام وما يستطيع أحد أن يبحر البحور مثلي عايز يقول يعني أنا ما أتيت من غفلة ولا من جهل بأوزان الشعر لكنه ليس بشاعر ولا كلامه كلام الشعراء فهو لما يقول بإيه لقد وضعت كلامه على أقراء الشعر أي على بحور الشعر فما يستقيم لأحد بعدي والله عز وجل نفى عن نبيه صلى الله عليه وسلم الشعر قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له عشان كده بعض العلماء كان يقول لك الرجز ليس من الشعر برضه عشان ينفي أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم شعرا لكن المسألة فيها تفصيل إنما يقال شاعر إذا قصد الشعر وقصد الوزن والقافية يعني قال كلاما وهو يقصد أن يقول شعرا لكن ممكن الإنسان يقول كلاما دارجا بغير قصد الشعر ولو وضعته على بحور الشعر لاستقام فليس هذا بشاعر عند العلماء إنما الشاعر هو الذي قصد أن يقول الشعر على البحور المعروفة أما أن يقول كلاما من عنده فجاء موزونا بغير قصد فهذا لا يكون شاعرا عند الشعراء حتى الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يقول شعرا كسر الوزن كسر الوزن وما قاله موزونا إنما قاله سجية وليس بقصد أن يقول شعرا كما قال مثلا عليه الصلاة والسلام النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ده كلام خرج موزونا لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد أن يقول شعرا لو قال شعرا لو قال رجزا أو قال شعرا يعني كان يكسر الوزن زي ما هو في البيت ده اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة الشطر الأول مكسور الثاني موزون بحر الرجز ده له ست تفعيلات آه كل شطر من من شطري الرجز ثلاث تفعيلات والتفعيلة بتاعت بحر الرجل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل ده في الايه في الشطر الاول الشطر الثاني برضه مستفعل مستفعل مستفعل فاحنا لما نيجي نقطع بقى البيت هتلاقي كل تجد كل تفعيلة عبارة عن دفقة صوتية يحسن الوقوف عليها وكل الألفيات العلمية مكتوبة على بحر الرجز برضه يعني آه السيوطي مثلا في الألفية ألفية حديث وأنا ذكرت لكم بعض أبياتها قبل ذلك يقول مثلا إيه آه لله حمدي وإليه أستند وما ينوب فعليه أعتمد ثم على نبيه محمد خير صلاة وسلام سرمدي وهذه ألفية تحكي الدرر منظومة ضمنتها علم الآثر فائقة ألفية العراق في الجمع والإيجاز والتساق والله يجري سابغ الإحسان لي وله ولي ذوي الإيمان أنت شايف الكلام موزون اهو أنا بقى لو حبيت أقطع لك الأبيات دي على التفعيلة بتاع بحر الرجل أقول لك إيه بقى لله حم دي وإلي هي أستند وما ينو بفا علي هي أعتمد لله حم مستفعل دي وإلي مستفعل وعلي مستفعل هي أعتمد مستفعل وما ينو مستفعل بفا علي مستفعل هي أعتمد مستفعل لله حمدي وإليه أستند وما ينوب فعليه أعتمد مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل آدي الإيه؟ آدي بحر الرجز يبقى مستفعل البحر الكامل يعني لا هو المجزوء ولا المنهوك يبقى تل عندي ثلاث تفعيلات وعندي ثلاث تفعيلات لما أجي أطبق الكلام ده على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام هلاقي الشطر الأول مكسور معرفش تقسمه التفعيلات المعروفة طب نحاول نقسمه كده اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة تيجي تقسم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة مش جاية اهي شوف الشطر الثاني بقى إيه موزون فأصلح الأنصار والمهاجرة فأصلح المستفعل أنصار وال مستفعل مهاجرة مستفعل يبقى الشطر الأول مكسور عشان ما يبقاش شعر الثاني موزون بخلاف كلام الصحابة الرجز الذي ذكره الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام موزون في الشطرين جميعا شو بيقولوا ايه الصحابة ايه نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا نحن الذي نبايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا نحن الذي مستفعل نبايعوا مستفعل محمدا مستفعل على الجهاد مستفعل ما بقي مستفعل نأبدا مستفعل ده كلام الصحابة كلام موزون لأنه لا جناح عليهم أن يقولوا الشعر الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا قال كسر الوزن زي ما ذكر البيت المعروف آه ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي كسر الإيه كسر البيت ده حتى راجعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وذكر له الكلام الصحيح في هذا البيت وإن كانت الرواية يعني فيها إيه فيها ضعف من جهة مراجعة أبي بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا فالقصد يعني ال- ال- ال- الشعر ده له بحور وطبعا أنت كل ما تدرس بحور الشعر أو تعرفها تستمتع بالشعر في واحد ممكن ما يدرسش بحور الشعر بس وبس ودنه مستقيمة إذا سمع الكلام يقول لك الكلام ده مش موزون الكلام ده مكسور الوزن بتاعه مكسور برغم ان هو ما لم يدرس ال- القوافي ولم يدرس البحور الشعرية لكن لحد دراسة البحور الشعرية ممتعة للغاية وانت ده قراءتها تفرق معاك تفرق معاك كتير بالذات لما تعرف البحور وتعرف مجزوء البحور لكن ال ال ال ال كلام الرسول عليه الصلاة والسلام كان ال- الشعر اللي بيقوله أغلب الشعر الذي كان يقوله عليه الصلاة والسلام اللي هو إيه شعر الرجز من بحر الرجز وكما قلت لكم كل الألفيات العلمية سواء في الحديث أو في الفقه أو في الأصول أو في ال- في العربية أو في السيرة أو غيرها كانوا إيه كان العلماء كانوا يحر... كانوا ينظمون ال- الألفيات هذه على بحر الإيه على بحر الرجز وطبعا أشهر راجز هو العجاج بن رؤبة أو رؤبة بن العجاج يعني ما أرجو ال- هو الع- رؤبة رؤبة ابن العجاج نعم هو رؤبة ابن العجاج ده برضو إيه يعتبر من أشهر الذين كانوا يتكلمون بالرجز فال ال- يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام لما واحد بقى يقرأ قوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الشعر لا يقول الشعر ليه لأن هذا لو قال الشعر لكان أكبر تكئة للقرشيين في اتهامه فيما يتعلق بالقرآن المجيد يبقى لكن احنا كما قلنا ليس من يقول كلاما موزونا على سجيته بغير قصد يسمى شاعرا عند العرب ولا عند أحد حتى يقصد الشعر قصدا نعم آه، هنتكلم النهاردة برضو عن حديث سهل بن سعد الساعدي لأن هو ده آخر حديث لنا في هذا الباب لكن أريد أن أنبه إلى شيء وقع في آه، الط- آه، بعض الطبعات التي وقفت عليها في صحيح البخاري أنه بعد حديث سهل بن سعد الساعدي قال البخاري تابعه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم الجملة دي حقها أن توضع بعد حديث أنس وليس بعد حديث سهل لأن حديث أنس الذي ذكره البخاري قبل حديث سهل بن سعد السعيدي وتلوناه عليكم منذ قليل البخاري لما قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة هنا يحسن أن يوضع كلام البخاري أن يقول تابعه أي تابع أنس بن مالك على نفس الكلام سهل بن سعد الساعدي لكن الكلام لا معنى له أن يكون بعد حديث سهل لأن مش ليس ليس معقولا أن يروي الحديث عن سهل وبعدين يجي بعدها يقول تابعه سهل إزاي يعني يعني سهل تابع سهلا لا ال- الجملة دي اللي موجودة في أي طبعة عندكم بعد حديث سهل بن سعد السعيدي يشطب عليها ويكتبها فوق حديث سهل يعني بعد حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه وب يعني مناسبة آه، ان احنا هنذكر حديث سهل ان شاء الله هناخد جزء من علم الحديث لان انا عارف ان يعني كثيرين يعني نفسهم ان انا آه، يعني اخد الحلقة كلها من اولها لاخرها في علم الحديث بس طبعا يمنعني من ذلك أن هناك يعني آه، أناس كثيرون يعني قد يتضجرون من هذا مع معرفتي وحسي والمكالمات الكثيرة التي تصلني أنهم برضو يمكن أن يشاركوا بشيء ما في هذا العلم وأنهم لا يتضجرون الضجر الذي أتوقعه منهم آه، لكن آه، يعني بحثنا في آه، المص- المصطلح النهاردة هيكون في علم التخريج علم التخريج تخريج الحديث ايه معنى التخريج وكيف نخرج الحديث نقرأ الأول ال- ال- ال- الحديث الذي ورد في الصحيح ثم نتكلم عن بعض آه، فوائد هذا الحديث من جهة المصطلح قال البخاري رحمه الله حدثني أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل ابن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب وبصر بنا فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة الحديث ده رواه عن عن سهل بن سعد الساعدي أبو حازم سلمة بن دينار زي ما هنشوف على اللوحة آدي الحديث بكل طرقه في كتب الصحاح والسنن الحديث يرويه سهل بن سعد الساعدي والصحابي يرويه عن سهل أبو حازم واسمه سلمة ابن دينار خلاص يرويه عن أبي حازم رجلان خلاص الأول هو فضيل ابن سليمان الثاني هو عبد العزيز ابن أبي حازم عبد العزيز ابن أبي حازم أبو حازم ده هو أبوه أبو عبد العزيز يبقى أبو حازم يروي يروي عنه رجلان أدي فضيل بن سليمان أهو وأدي عبد العزيز بن أبي حازم احنا قلنا البخاري الحديث اللي قرأناه من شوية البخاري أهو يروي الحديث عن فضيل بن سليمان أحمد بن المقدام العجلي كنيته أبو الأشعث عند البخاري البخاري قال حدثني أحمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي تمام ويرويه البيهقي هق هق ده ايه ده رمز البيهقي يعني رواه البيهقي عن ابن خزيمة عن أحمد بن المقدام ها يبقى البخاري هنا تابعه ابن خزيمة ما ابن خزيمة هو والبخاري ها كلاهما قال حدثنا أحمد بن المقدام خلاص يبقى يروي الحديث عن فضيل أحمد بن المقدام عند من عند البخاري وعند البيهقي في السنن تمام ويرويه أيضا الترمذي ته عن الترمذي في السنن قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع ها قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم عن سهل ويرويه أيضا الطبراني في الكبير طب طب ده رمز الطبراني يرويه الطبراني أهو في الكبير عن الصلت ابن مسعود الجحدري قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي يبقى يبقى فضيل بن سليمان بيروي الحديث كام واحد عن فضيل ادي احمد بن المقدام ادي محمد بن عبد الله بن بزيع ادي الصلت بن مسعود الجحدري قال ثلاثتهم مش دول ثلاثة هم أحمد ومحمد والصلت قال ثلاثتهم حدثنا فضيل بن سليمان تمام يعني اللي عايز يكتب ورايا التخريج بقى ما هو أصل التخريج معناه إيه التخريج معناه أن ننسب الحديث إلى أي كتاب هو فيه تقول أخرج البخاري يعني رواه في كتابه أخرجه مسلم أخرجه النسائي الترمذي أبو داود مثلا ابن ماجة ابن خزيمة ابن حبان ابن السكن الحاكم في المستدرك أو أخرجه مثلا من, من أصحاب المسانيد أحمد بن حنبل الحميدي أبو يعلى مثلا الطيالسي عبد بن حميد ها أو أخرجه من أصحاب السنن غير بقى الأئمة أصحاب السنن الأربعة عندك سنن الدار قطني عندك سنن البيهقي ها أي كتاب من الكتب المعروفة من كتب الصحاح أو المسانيد أو السنن ذكر هذا الحديث بإسناده وده شرط اوعى تروح لكتاب محذوف الأسانيد وتقول أخرجه فلان دي بتعتبر خطيئة عند علماء الحديث بعض الناس بيغلط يقول لك إيه أخرجه ابن كثير في تفسيره أهو طب هو ابن كثير روى الحديث بإسناده عشان تقول أخرجه ابن كثير أو يقول لك أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد طب ما هو مجمع الزوائد ده مش كتاب حديث الهيثمي لا يروي الحديث بإسناده إنما يذكر صحابي الحديث ويذكر تحت ال- ال- ال- الحديث من الذي خرجه من أصحاب الكتب التي التزم التخريج منها في هذا الكتاب إذا أنا عندما أقول أخرجه فلان يشترط أن يكون هذا الفلان روى الحديث في كتابه بإسناد نفسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهى الإسناد على أي حال منتهى الإسناد سواء كان آه، هو الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى مرفوع زي لو تفتكروا يعني احنا قلنا هذا الكلام أو إن الإسناد وصل إلى الصحابي يعتبر موقوفا أو وصل إلى التابعي فيعد إيه مقطوعا المهم أن يكون الحديث بإسناد صاحب الكتاب إلى منتهى الإسناد أيا كان المنتهى ده آه، صحابي ولا تابعي ولا تابع تابعي ولا أي حد بس الشرط يكون إيه آه، لابد أن يكون بإيه بالإسناد عشان نقدر نقول أخرجه لو عزاه إلى كتاب ليس فيه إسناد ده اسمه غلطة اسمه غلطة في إيه في التخريج وانت تعرف ان ايه الكاتب ده خفيف الوزن وما عندوش فكرة عن البطيخ آه، يبقى إذن التخريج هو إيه نسبة الحديث إلى الكتاب لما أقول لك خرج الحديث ده تقوم تخرجه بالشرط الإيه الذي ذكرناه لكن لو قلت أخرجه ابن كثير أخرجه الهيثمي ده يبقى اسمه تخريب بالباء مش بالجيم الجيم ده اسمه تخريج ده كلام أهل العلم والتخريب أنتوا عارفين آه، يبقى ده الطريق الأول ها اللي هو الطريق الأول هو بتاع إيه بتاع فضيل بن سليمان الذي أخرجه البخاري في كتاب الرقاق ما احنا ملتزمين الأول إن احنا نخرج الإسناد اللي البخاري ذكره ابتداء خلاص طيب واحد عايز يخرج اللي معاه الآن قلم وورقة هو أسعد الناس بالذي سأقوله الآن اللي ما جابش قلم ورقة يبقى ذنبه على جنبه هو حر آه، اللي ما اللي فاتح الكتاب امامي الان ينظر في الاسناد البخاري بيقول ايه عندكم حدثني واللي ما عندوش كتاب يكتب حدثني احمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا ابو حازم قال حدثنا سهل بن سعد السعدي الاسناد ده ايه رباعي ولا خماسي ولا ثلاثي ادي احمد الفضيل ابو حازم سهل بن سعد يبقى ده اسناد ايه هذا اسناد رباعي خلاص انت عندك من الذي قال حدثني احمد ابن المقدام البخاري اكتب قبل البخاري اكتب قبل احمد بن المقدام اكتب قال البخاري خلاص قال البخاري يبقى عند البخاري أحمد بن مقدام فضيل بن سليمان أبو حازم سهل بن سعد يبقى عندك كم واحد بالبخاري خمسة اكتب تحت قال البخاري ابن خزيمة قال اللي هو ابن خزيمة يعني أخبرنا أحمد بن المقدام ببقية الإسناد لما تحب تخرج بقى تخريج صح تنظر هل روى أحد هذا الحديث مع البخاري عن نفس الشيخ أحمد المقدام ولا لا اللي انتوا كتبتوه الآن في حد تابع البخاري ولا لا آه اللي هو مين ابن خزيمة مش أنا قلت لك أهو حط ابن خزيمة تحت البخاري عشان يبقى هما الاثنين فوق بعض طب ابن خزيمة والبخاري اشتركا جميعا في رواية هذا الحديث عن مين عن أحمد بن المقدام يبقى المتابعة ناخد بقى ايه الحتة في علم الحديث أهو. المتابعة التامة هي أن يروي راويان أو أكثر الحديث عن شيخ مشترك بذات الإسناد إلى منتهى منتهى يعني إيه؟ إما يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى الصحابة أو إلى التابع منتهى وخلاص يبقى عندي بقى قال ابن خزيمة لما أحب أخرج بقى الحديث وأجيب سند البخاري أقول توبع البخاري تابعه ابن خزيمة أبو بكر صاحب الصحيح قال أخبرنا أحمد بن المقدام بسنده سواء يعني الإسناد مشترك يبقى أول حاجة أحرص عليها وأنا بخرج أي كتاب سواء كان البخاري أو غير البخاري أنظروا هل توبع صاحب الكتاب ابتداء أم لا إن, إن وجدت متابعات لصاحب الكتاب أبتدي التخريج بيها ما لقيتش أبتدي بشيخ صاحب الكتاب اللي هو مين على اللوحة عندنا البخاري مين شيخه في الحديث أحمد ابن المقدام أهو خلاص أحمد ابن المقدام قال إيه قال حدثنا فضيل بن سليمان أبو حازم سهل هل توبع أحمد بن المقدام بمعنى هل هناك رواة آخرون رووا هذا الحديث مع أحمد عن فضيل ولا أحمد تفرد به عن فضيل ما فيش حد روى مع أحمد احنا جبنا المتابعات اهو ادي الترمذي قال حدثنا محمد ابن عبد الله بن بزيع قال حدثنا فضيل ادي الطبراني رواه عن الصلت طبعا لان الطبراني لم يدرك الصلت فانا ما رضيتش اقول ثانى عشان في شيخ الطبراني هنا شيخ للطبراني هنا بيروي عن صلت بن مسعود يبقى الطبراني رواه عن الصلت بن مسعود قال الصلت ابن مسعود حدثنا ايه فضيل بن سليمان يبقى انا في التخريج بقى جبت الطبقة الأولى اللي هو البخاري لقيت له متابعات لقيت له ابن خزيمة تابعه طب شيخ البخاري في أحد تابعه نعم تابعه محمد بن عبد الله والصلت بن مسعود خلاص طيب فضيل بن سليمان ده الطبقة الثالثة هل تابعه أحد عن أبي حازم آه عبد العزيز أهو مش عبد العزيز قال حدثنا أبو حازم أهو فضيل قال حدثنا أبو حازم يبقى أنا جبت متابعات للبخاري الأول ابن خزيمة وبعدين لشيخ البخاري وبعدين لشيخ شيخ البخاري وبعدين لشيخ شيخ شيخ البخاري وبعدين نصل إلى سهل بن سعد السعيد الصحابي وده اسمه شواهد زي ما هنقوله بعد كده خلاص هو ده التخريج يعني إذا أبتدي التخريج بإيه بصاحب الكتاب وبعدين بشيخ صاحب الكتاب وبعدين بشيخ صاحب الكتاب وأفضل طالع طبقة طبقة كده وأنا طالع لحد ما أصل إلى الصحابي خلاص آه هنا فضيل بن سليمان ده طبعا أحمد بن المقدام هذا ثقة زي ما آه وثقه الإمام النسائي وثقه ابن عبد البر ومسلمة ابن قاسم وأبو حاتم الرازي قال محلوه الصدق طيب فضيل بن سليمان ده ده وثقه ابن حبان وضعفه أكثر أهل العلم كابن معين كأبي زرعة الرازي لينه النسائي قال ليس بالقوي ها وعندنا صالح جزرة فاكرين جزرة ده طبعا اتكلمنا عليه قبل كده صالح بن محمد الحافظ ده برضو قال منكر الحديث ضعفه ابن قانع ها ذكره ابن عدي في الكامل في كتاب الضعفاء ألا يعني أكثر العلماء على تضعيف فضيل بن سليمان واحد يقول مسكناك انتوا عمالين فالئين دماغنا وتقولوا البخاري وأصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل والبخاري ومش البخاري أه طب أنت باعترافك أهو وبعظمة لسانك بتقول أن فضيل بن سليمان ضعفه أكثر العلماء يبقى إذا ده حديث ضعيف طالما إيه؟ طالما أن العلماء ضعفوا الراوي فما جوابك عن مثل هذا نقول الجواب من وجهين الوجه الأول هذا الراوي الذي ضعفه أكثر أهل العلم هل انفرد بهذه الرواية أم تابعه ثقة آخر عن شيخه ال- الذي روى هذا الحديث يأتي الجواب نعم توبع فضيل من الذي تابعه على اللوحة اهو الذي تابعه عبد العزيز ابن أبي حازم ما هو تابعه يعني رأي الاثنين يشتركان في شيخ واحد بتمام الإسناد يعني بيت الإسناد يبقى واحد طب مش فضيل قال حدثنا أبو حازم وعبد العزيز قال حدثني أبي اللي هو أبو حازم يبقى إذا ما كانش عاجبك الفضيل عندك عبد العزيز بن أبي حازم يبقى الحديث صحيح والحمد لله مفيش مشكلة فيه وهذا يدلنا على أن الراوي الضعيف حفظ هذا الحديث ما أنا أعرف أنه وهم ولا لا إزاي إذا انفرد راو ضعيف عن شيخ مشهور العلماء يقول لك لا ما قبلوش منه أمال فين بقية ال- الطلبة يعني راوي زي الزهري مثلا طبعا الزهري من أشهر الناس ثقة وجلالة وثبتا وإتقانا قل في الزهري ما شئت من عبارات الثناء أصحاب الزهري كانوا يملؤون الأرض ليه؟ لأن الزهري كان يبذل نفسه للعلم وكلما بذل الشيخ نفسه للعلم كثر أصحابه وكثر الآخذون عنه لدرجة أن العلماء جعلوا أصحاب الزهري خمس طبقات من كثرتهم طيب هنيجي على طبقة من الطبقات المتأخرة من أصحاب الزهري ما هم بيرتبوهم على حسب الإتقان الأتقن الأجل فالأجل فالأجل الأحفظ فالأحفظ وانت نازل كده فنلاقي مثلا واحد كسفيان ابن حسين سفيان ابن حسين هذا ضعيف في الزهري ليه لأن حصل لي عفوا آه، مش سفيان بن حسين هشيم بن بشير هشيم ابن بشير شيخ الإمام أحمد كان ثقة ثبتا لكنه كان ضعيفا في الزهري الزهري بس ازاي ممكن واحد يبقى ثقة في المشايخ وضعيف في شيخ معين اه ممكن طبعا ده له أسباب إن شاء الله لما نتكلم عن عدالة الرواة وضبط الرواة هنذكر نماذج من هذا الكلام ليه هشيم الثقة ده كان ضعيف في حديث الزهري قال لك في حكاية طريفة حصلت أن هو هشيم لما ذهب إلى كان هو وشعبة ابن الحجاج والتقى شعبة وهشيم بأبي إسحاق السبيعي وشعبة مرضاش يقول لهشيم إن ده أبو إسحاق السبيعي طبعا أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله ده الدنيا كلها كانت بتتهافت على حديثه بس شعبة بقى حب بقى إن هو اللي ياخد حديث أبي إسحاق وهشيم ما ياخدوش فهشيم بيقول لشعبة إيه؟ بيقول له مين ده قال له هذا شاعر السبيع شاعر سيبك منه فهشيم مرضاش ياخد منه على اساس انه شاعر فوهم راجعين في السكة جعل إس- شعبة يقول حدثني أبو إسحاق حدثني أبو إسحاق قال فهشام قال له أنت قابلته فين وأنت شفته قال له ما هو اللي أنا قلت لك عليه شاعر هو ده أبو إسحاق بس ما رضاش يقول له عشان إيه عشان ما ياخدش منه حاجة يبقى شعبة هو اللي معاه الإيه هو اللي معاه ال- فهشيم كتمها في قلبه وخزنها لحد ما هو وشعبة دخلوا على الزهري فشعبة بيقول لهشيم مين ده؟ ما رضاش يقول له الزهري. قال له هذا شرطي بني أمية. شرطي احنا هناخد عن شرطي برضه عسكري و... فهم راجعين طبعا هشيم كان كتب شوية كويسين عن الزهري يعني وهم راجعين جعل هشيم يقول حدثني الزهري فشعبة قال له انت قابلته فين قال له ما هو ده الشرطي شرطي بني أمية مش انت عملتها فيا قبل كده وقلت لي شاعر السبيع ومش عارف ايه اهو ده شرطي بني أمية ده الزهري بقى فكان لسه هشيم كاتب ايه حوالي يعني 100 حديث كده عن الزهري في أوراق فشعبة غاظ منه قال له آه، وريني كده الورق اللي معاك فهشيم بيديله بحسن هي قام شعبة مقطعه حتت كله فلما مزق شعبة الأوراق كان هشيم لم يتقن حفظ المئة حديث عن الزهري يا دوبك لسه الحبر ما نشفش لسه دمه ما نشفش فما لحقش يحفظ إنما قعد يخمن بقى فدخل لهشيم حديث في حديث متن في متن بتاع الكلام ده لخبط الدنيا فلم يتقن حديث الايه الزهري فالامام البخاري والامام مسلم لم يخرج لهشيم ولا حديثا عن الزهري انما خرجوا لهشيم عن ابي بشر مثلا او غيره ممن اتقن هشيم حديثا لكن طالما وقع لهشيم اوهام في حديث الزهري يبقى العلماء الكبار اللي بيتحروا الصحه بقى لا يخرجون شيئا لهشيم عن الزهري علشان ايه عشان اللخبطه اللي حصلت دي بسبب ان هشيم بن بشير لم يتقن حديث الزهري وبعدين شعبه مزق له الايه مزق له الاوراق يبقى عشان كده بنقول ايه بقى لو واحد قال لك هشيم عن الزهري وتفرد هشيم لم يتابعه احد من اصحاب الزهري لا مالك ولا ابن عيينه ولا معمر بن راشد ولا محمد بن وليد ولا عقيل بن خالد ولا يونس بن يزيد ولا شعيب بن أبي حمزة ولا الليث بن سعد ولا محمد بن بن عبد الرحمن بن أبي ذئب مثلا ولا أي حد من الجماعة دول مفيش حد تابع هشيم خالص عن الزهري العلماء يقولوا لك إيه بقى إيه يقولوا لك تفرد هشيم عن الزهري وليس في الزهري بثبت إذا الحديث ضعيف يبقى إذا أنا بضعف حديث الراوي اللي هو الضعيف يعني أو المتكلم في حفظه إذا انفرد لأن أنا طبيعي هقول لك ألا، يعني هل يعقل يبقى الزهري مثلا له أصحاب بالمئات وهذا الضعيف يتفرد بهذا الكلام أين بقية أصحاب الزهري كانوا نايمين على ودانهم ولا ما كانوش موجودين وشمعنا الراوي الضعيف بس اللي يكون عنده الرواية دي لو كانت الرواية صحيحة عن الزهري لوجدت عند بقية أصحابه أو عند واحد حتى من أصحاب الثقات لكن يتفرد بها ضعيف ولا يتابعه أحد أنا ما أقبلش الكلام ده خلاص ففضيل بن سليمان ده راوي زي ما قلت لكم أكثر علماء تكلموا فيه في حفظه وثقه ابن حبان حديثه مش ضعيف ليه؟ لأنه توبع تابعه عبد العزيز ابن أبي حازم وأنا خرجت لكم رواية عبد العزيز أهو عبد العزيز بن أبي حازم يروي هذا الحديث عن أبي حازم عن أبيه سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الإيه؟ الساعدي تخريج الرواية بقى يروي هذا الحديث عن عبد العزيز قتيبة بن سعيد البغلاني أبو رجاء الرواية بتاع قتيبة دي موجودة عند البخاري في المغازي وعند النسائي في الكبرى نون دي يعني النسائي في الكبرى وحم يعني عند أحمد في المسند وعند البيهقي في كتاب دلائل النبوة لأن أنا لما أقول أخرجه البيهقي واسكت يعني البيهقي في السنن ها فإذا أخرجه البيهقي في غير السنن يبقى لازم تسمي الكتاب ها اوعى تغلط وتقول أخرجه البيهقي يكون خارج السنن عشان دي برضو تعتبر خطيئة عند علماء الحديث يبقى قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثنا أبو سلمة أبو حازم سلمة ابن دينار عن سالم سعد السعيد الراوي الثاني محمد بن عبد ال- محمد بن عبيد الله ده أحد شيوخ البخاري هذه الرواية أخرجها البخاري في مناقب الأنصار قال حدثني محمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي عن سهل الراوي الثالث القعنبي اللي هو عبد الله بن مسلمة اللي احنا ذكرنا حكايته مع شعبة لما مسك ال- الب- البغلة بتاعت شعبة وقال له أنت تطلع إيه والكلام ده اللي قلناه المرة اللي فاتت القعنبي ده اللي هو عبد الله بن مسلمة أخرج رواية القعنبي الإمام مسلم ها في كتاب الجهاد والسير والطبراني طب طبراني في الكبير والبيهقي هق أهو إحنا قلنا هق وسكتنا ما سميناش الكتاب يبقى البيهقي في الإيه في السنن الكبير شوف هنا البيهقي في الدلائل انا كتبت لك دلائل اهو بين قوسين علشان لابد تسميه لكن حيث اطلقنا البيهقي يبقى المقصود السنن الكبير خلاص يبقى ده عندنا ايه القعنبي دلوقتي يبقى مسلم قال حدثنا القعنبي طبعا البيهقي والطبراني اسنادهم نازل شويه عن مسلم يبقى القعنبي قال حدثنا عبد العزيز ابن ابي حازم عن ابي عن ابيه عن سهل أربعة وخمسة أحمد بن محمد بن الوليد محمد بن القاسم وهاتان المتابعتان رواهما أبو عوانة الإسفرائيني في المستخرج على صحيح مسلم وطبعا أبو عوانة ما لحقش الاثنين دول في شيخ لأبي عوانة هو اللي بيوصله بالاثنين دول أدي أدي أحمد بن محمد الوليد ومحمد بن القاسم قال كلاهما حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سالم بن سعد سعيد وأخيرا إسحاق ابن أبي إسرائيل اللي هو شيخ أبي يعلى رواه أبو يعلى في المسند قال حدثنا إسحاق اللي هو ابن أبي إسرائيل يعني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي يبقى أنتوا لو عايزين بقى تخرجوا ال ال ال ال الكتاب البتاع ده اكتبوا بقى وأنا أقول لكم كيف آه، تخرجون اكتب بقى أخرجه البخاري في كتاب المغازي والنسائي في الفضائل وأحمد في المسند والبيهقي في الدلائل عن قتيبة بن سعيد خلاص تحط نقطة وتقول والبخاري أيضا في مناقب الأنصار قال حدثني محمد ابن عبيد الله وتحط نقطة وترجع تقول ومسلم والطبراني في الكبير والبيهقي عن القعنبي وتحط نقطة وتقول وأبو عوانة عن أحمد بن محمد بن الوليد ومحمد بن القاسم وتحط نقطة وأبو يعلى قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال ستتهم ستتهم مين بقى اللي احنا قلناهم اهو على اللوحه اهو الستة مين ادي قتيبة ادي محمد بن عبيد الله ادي القعنبي ادي احمد بن محمد محمد بن القاسم اسرائيل اسحاق بن ابي اسرائيل ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة قال ستتهم حدثنا عبد العزيز ابن ابي حازم عن ابي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أو ده تخريج الحديث لما تحب تخرج يعني تقوم ايه تخرج بالايه بالطريقة دي ده الجواب الأول إن فضيل بن سليمان تكلم فيه أهل العلم توبع فضيل بن سليمان تبع عبد العزيز مما يدل على أن فضيلا حفظ طيب افترض أن فضيلا لم يتابع يعني ما فيش رواية عبد العزيز دي فما جوابك الجواب خلي بالك من الكلام أن البخاري أو مسلما رحمة الله عليهما إذا خرج لراو متكلم فيه إنما ينتقون من حديثه ما هو محفوظ عند أهل العلم وده كلام نفيس وكلام غالي الضعيف كل اللي بيرويه ضعيف لا في أحاديث مما يرويها الضعيف صحيحة ومحفوظة يعني زي ما أنا ضربت المثل قبل كده من حوالي 3 أربع خمس حلقات ويعني يمكن بعضكم نسي المثل ولا حاجة أنا ه- ه- سأذكركم به أنا دلوقتي لما أقول لك واحد رايح يشتري بطيخ من عند الفكهاني والفكهاني بيحبه وعارف وصاحبه قوي ويحب ينقله البطيخ الكويس فيقوم ياخد البطيخه ويقعد ايه ينططها على ايده كده واذا كان لسه مبتدئ في الصنعه يحط البطيخه ايه جنب ودانه كده ويقعد يفعص فيها يشوف هتخروش ولا لا مثلا واذا كان راجل بقى فاهم قوي يقوم يعرف البطيخه الايه الحمراء بالبطيخه القرعه يقول له خد دي دي كويسه يقول له طيب يعني الميه تكدب الغطاس افتح لي كرشها اشوفها هتنزل دم ولا لا يفتح له البطيخه تطلع حمراء يقول له ايه رايك البطيخه اللي جنبها ده قرعه يقول له طيب افتحها على حسابي بس عشان اتاكد ان انت راجل بتفهم يفتح له البطيخه تطلع قرعه برضه الراجل ده جاب المعلومه دي ازاي بالخبره كتر الخبره اللي عنده رجل مثلا فكهاني ولا رجل بتاع خضار ولا كده قفص طماطم ولا قفص آه، خوخ ولا قفص اي حاجه بيبقى فيه حاجات مضروبه ظاهرها السلامه لكن مضروبه الراجل الفكهاني ينقي له يقول له خد دي ودي ودي ودي فمش مش لازم كل القفص يكون كله مضروب اعرف انا انقي صح شكلها مضروب لكن سليمه من جوه هو ده اللي انا اقصده الراوي شكله مضروب لكن العلماء يعرفون صحيح حديثه من سقيمه اللي يحفظ 600 ألف ويحفظ 300 ألف أو يحفظ ألف ألف مع الذكاء الوقاد وإن حياته كلها وفرها لعلم الحديث يقدر ينقي الراوي الضعيف يقول الحديث ده وده وده وده صحاح والباقي لا انت تقول له ليه يقول لك خبرة انا عارف لا سيما اذا اشترط الصحة فيما يجمع زي البخاري الذي قال جمعت اصح الصحيح وتركت من الصحاح لحال الطول قال لك الحديث الصحيح ده كتير قوي أكثر من 20 30 ألف حديث مثلا صحيح وأنا عايز أجمع بس كتاب الجامع الم- الصحيح المختصر زي ما أنا سميت لكم الكتاب قبل كده وشرحت تسمية البخاري قال لك عايز 2000 حديث كده في كل العلم تكون من أصح الأحاديث فقد ينتقي البخاري بقى لرواة ضعفاء من روايتهم ما صح من رواية هؤلاء يبقى إذن البخاري أو مسلم إذا خرج أو أحدهما حديثا لراو متكلم فيه فإنما ينتقون من حديثه ما لم ينكره أهل العلم عليه آدي الإيه؟ آدي المسألة يبقى عندنا البخاري رحمة الله عليه في كتاب الرقاق روى رواية الفضيل ابن سليمان المتكلم فيه عن أبي حازم لكنه في كتاب المغازي وفي كتاب مناقب الأنصار روى هذا الحديث عن عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبي أبي حازم عن سهل ابن سعد الساعدي علقة محترمة النهاردة يعني أنا بقى بعتمد على أساس إن أنا مريحكم بقالي أسبوعين ثلاثة أهو الحضرة اللي فاتت ما اتكلمناش في التخريج فيبقى أنتوا كده إيه مستعدين إنكم تتلقوا إيه هذه الجرعة آه، نكمل بقى آه، الكلام على إسناد البخاري آه، احنا اتكلمنا عن أحمد ابن المقدام قلنا انه ثقة وفضيل بن سليمان قلنا انه ثقة ابن حبان واتكلم فيه أكثر عن العلم ولسه مخلصين كلام عنه دلوقتي أبو حازم سلمة ابن دينار ده حكايته حكاية أبو حازم ده وأنا بعتقد حقيقة إن يمكن الحلقة كلها تروح على أبي حازم سلمة ابن دينار ومش عارف يعني هل آه، يعني احنا فاضل ساعة إلا ربع آخد كده ربع ساعة وأترك فسحة للأسئلة ولا أكمل الدرس الله المستعان أسأل الله أن يعني أن يقدر لنا الخير أبو حازم سلمة ابن دينار الإمام الزاهد القدوة العلم الكبير الأعرج صاحب المواعظ والكلام الذي يشبه كلام الأنبياء وأبو أنا أحب سلمة ابن دينار من قديم بسبب كلامه الرصين وثناء الجمع عليه يعني عقدت عليه الخناصر أبو سلمة وقد انتقيت لكم بعض كلامه الذي أعجبني الكلام كثير لو إحنا حبينا نجمعه كلام أبي سلمة لجاء في مجيليد صغير فلو أردنا أن نشرحه لتجاوز مجلدات وأنا سأذكر بعض كلامه وأعلق على بعض الكلام برضو تعليقا ليس مسهبا يعني إيه إنما هو تعليق بما تمس إليه الحاجة شوف بيقول إيه سلمة يقول اشتدت مؤنة الدين والدنيا يعني بقى أمر الدين صعب وأمر الدنيا صعب قيل له وكيف ذلك يا أبا حازم قال أما الدين فلا تجد عليه أعوانا وأما الدنيا فلا تمد يدك إلى شيء منها إلا وجدت فاجرا قد سبقك إليه ده, ده كلام نفيس كله مأخوذ من السنة النبوية الدين مؤنة الدين وأنا عايز برضو أنك أنت تقدر الطبقة التي كان عيش فيها أبو حازم ده أبو حازم ولد في زمان ابن عمر وهو نعم لم يسمع من صحابي إلا سهل بن سعد الساعدي كما قال ابنه عبد العزيز اللي احنا لسه بنقول انه روى الحديث عنه عبد العزيز قال من حدثك يقول ليحيى الوحاضي قال من حدثك أن أبي لما الوحاضي سأل عبد العزيز قال له أباك سمع إن هل أبوك سمع من أبي هريرة قال من حدثك أن أبي سمع من غير سهل فقد كذب يعني متقدم في الطبقة أدرك الصحابة وروى عنه وروى عن كثير من التابعين كسعيد المسيب وغيره يعني كان في زمان راية إسلام ترفرف على الدنيا يقول في هذا الزمان زمان الديانة والفضل يقول اشتدت مؤنة الدين والدنيا وعلل مؤنة الدين بأنه لا يجد على الدين أعوانا فما يقول أبو حازم إذا رأى زماننا الآن أي ابن أو ابنة عايز يلتزم بالهدي الظاهر يقابل بمقاومة عنيفة الأسبوع الماضي فقط تلقيت أكثر من عشر عشر مكالمات من فتيات يريدن ارتداء النقاب وأهلهن يمنعن ذلك من حوالي العشرة دول قدرت أتكلم مع ثلاثة أو أربعة من الآباء والأمهات اللي هم يعني وافقوا وبعضهم على مضض لما أخذت معاهم واتكلمت في مسألة النقاب والكلام ده وكان يبدو ناس فيهم الخير فعلى طول استجابوا لما ذكرت لهم من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نصوصا استجابوا بنت عايزة تنتقد عايزة تريد أن تلبس شعار العفة العفة يعني واحدة بتقول يا ابني طب خلاها تتجوز الأول خلاها تتزوج بعد ما تتزوج تنتقب قلت لها طب والنقاب هيمنع الزواج قالت لي يا ابني بتدفن نفسها والناس هيعرفوها ازاي انا وانا عايز اقول هو المنتقبات اللي هم بالالوف المؤلفه النهارده اللي بيتزوجوا الناس عرفوهم ازاي انا عرفوهم من الناس برضه اضف الى ذلك ان في والحمد لله اقبال منقطع النظير من الجماهير على الدين واي واحد بيبقى عايز واحده مستتره انسانه عفيفه يقول لك أنا مش هلاقي زي المنتقب فيروح يتزوجها وأنا عندي إحصائية حقيقية في في بلد من البلدان المنتقبات أسرع زواجا من المتبرجات فده نصيبها هيجي لها وبعدين خلي بالك برضو المرأة المنتقبة ما بيدخلهاش إلا واحد فاضل على الأقل في الظاهر يعني ممكن يبقى سيء جدا بس احنا ما نعرفش لكن على الأقل رجل فضل طالما قصد منتقبة يبقى هذا رجل له لون واحد أن يريد الدين والعفة لكن المختمرة ممكن يتقدم لها إنسان لا يصلي ممكن يتقدم لها إنسان بيدخن ممكن يتقدم لها أي واحد في أي حاجة فيبقى كأن المنتقبة بتصون نفسها بحيث لو أي حد تقدم لها يبقى عارف إن لن يتقدم إلا واحد عايز الإيه عايز ال- القصة دي وعايز هذا الاتجاه فيبقى هي كأنها تصون نفسها أن تكون كلأ مباحا لكل من هب ودب ملتزم وغير ملتزم فشوف بقى البنت لما تقاتل عشان حاجة زي كده وفي بعض الفتيات حبسن أنفسهن راضين بالحبس الاختياري عشان ما ينزلوش مش قادرين ينزلوا بلا نقاب خلاص يبقى قالت ل- لوالدها أنا لن أنزل في بعض الآباء يتعسفوا ويجبر البنت على النزول والله الواحد عايش في زمان العجب عايش في زمان العجب يعني مجرد تغطية الوجه جهاد وقتال وخلاص الواحد بينهج روحه هتطلع عشان حاجة زي كده ده شيء صعب جدا أي شيء حتى لو الإنسان يريد أن يفعل شيئا من الخير عايز يأمر بمعروف أنا عن المنكر يقول له دي أنت اللي هتصلح الكون ما تلمي نفسك أنت كده هتصاب بأذى والحكاية والرواية ومش عارفين الكلام ده يوم يكسر مجاديفه علشان خاطر لا يسبح ولا يمضي ولا يمشي ده الكلام ده بقول يعني بقوله يعني أبو حازم في زمان التابعين الكبار وفي زمان وجود بعض الصحابة فكيف إذا أدرك أبو حازم زماننا الله المستعان وقال أبو حازم ليس للملوك صديق ولا للحسود راحة والفطن والنظر في العواقب تلقيح العقول شوف ثلاث فقرات كل فقرة سبيك الذهب يقول ليس للملوك صديق وعبد الله بن المبارك الإمام المبارك له شعر جيد وكان شاعرا فحلا مجيدا في هذا المعنى يقول إن الملوك بلاء حيثما حلوا فلا يكن لك في أكنافهم ظل ماذا تؤمل من قوم إذا غضبوا جاروا عليك وإن أرضيتهم ملوا فاستغن بالله عن دنياهم أبدا إن الوقوف على أبوابهم ذل وانتوا عارفين قصة الساحر والراهب اللي في صحيح مسلم لما الغلام كان يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء كان جليس للملك بتاع البلد دي كان قد عمي فقد بصره سمع ان الغلام بيرجع البصر والكلام ده وبيداوي من العلل جاب له شوية هدايا وذهب إليه وقال ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني قال الغلام إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك فجليس الملك آمن بالله سبحانه وتعالى فرد الله عليه بصره دخل الجليس كلمة جليس يعني نديم يعني من خلص أصحاب الملك ده كان أعمى لسه ماسك عكاز من يومين ولا امبارح ولا جايب واحد ي- يسند عليه لا ده دخل على الملك عينيه مفتوحة وشايف حواليه والكلام ده فالملك صديقه بيقول له أه من رد عليك بصرك قال ربي قال أولك رب غيري قال الله ربي وربك فما زال يعذبه على طول ما فيش تفاهم ما زال يعذبه كلمة وفاء ومشتقات الوفاء مش موجودة في قواميس الجماعة دول طالما المسألة يعني جاية للكرسي أو ما انتفعش بيك أو إلى آخره بتبقى مشكلة لا زال يعذبه وفي رواية مسلم أنه شقه بالمنشار نصفين حتى وقع شقاه نص راح كده والنص التاني راح كده فكن على حذر أضف إلى ذلك أن من اقترب خرس خرس ما يعرفش يتكلم يرى المنكر ولا يستطيع أن يغيره ليه أكل من خيرهم وأكل من نعمتهم عشان كده عينه اتكسرت ما عادش يعرف يتكلم كان الأول بيقدر يتكلم يقول هذا يجوز وهذا لا يجوز وهذا منكر وهذا مش عارف ايه والكلام ده دلوقتي مش عارف يتكلم خالص والعلماء لهم كلام أنا يمكن في هذا المكان فصلت علاقة العلماء بالأمراء وذكرت أقوال السلف في هذه المسألة يقول يعني ليس للملوك صديق ولا للحسود راح الحسود هيجي له ضغط دم صلوا بشرايين ليه كل حاجة عنده تبدأ بعلامة استفهام تبدأ بأداة استفهام وتنتهي بالعلامة إياه العصاية العوجة دي المعوجة دي اللي تحتها نقط ليه ده أغنى مني علامة استفهام ليه صحته أحسن مني علامة استفهام ليه هو في المنصب ده وأنا مش فيه علامة استفهام ليه هو في وظيفة وأنا من غير وظيفة علامة استفهام ليه عنده عيال وأنا ما عنديش علامة استفهام كل حاجة علامة استفهام سؤال بلا جواب ده يستريح امتى بقى ده هيجيله ضغط دم وتصلب شرايين وهيكتئب وسيموت في جلده بسبب ايه انه لا اجابه لا اجابه عن الاسئله بتاعته دي كلها لا تحسدا احدا على نعمائه ان الحسود لحكم ربك شاني هكذا قضى الله ما يديلكش ولاد ويدي لغيرك ولاد قد يكون عدم الأولاد أفضل أن الله عز وجل فرغك له الأولاد النهاردة تربيتهم من العناء المعنى والنصب المنصب راسك دي لازم تبقى كلها عيون تشوف من قدام ومن جناب ومن ورا ليه الفساد بقى ماشي في الهوا كده بقى احنا في زمان بقى النت وفي زمان الفضائحيات و... وأصبح القرص المدمج دوت فيه 70 ساعة ولا 80 ساعة ممكن يبقى كلها جنس ولا كلها بلا أزرق وفي جيب الولد وعادي جدا الأولاد بالكمبيوترات والكلام دهوت احنا احنا كآباء ما تعرفش أنا ما بعرفش أفتح الكمبيوتر أعرف أدور على الزرار بتاعه عشان أفتحه قلبي مقفول عنه بالضبة المفتاح مش عارف حتى انتفع بيه في الفهارس العلمية الأسطوانات اللي فيها الفهارس من بغضي له مش عارف أنتفع بيه فكثير من الآباء والأمهات مثلي مش باغضين مش فاضيين تصور بقى لو ولد مشغل اسطوانة ولا حاجة وفيها حاجات اللي احنا بنتكلم عنها دي الأب دخل فجأة الولد بمنتهى البساطة يدوس على زر يغير الحدوتة وأبوه لو جدع يجيب خلاص وبقى الفسق صار مباحا كالأ مباحا الاستقامة بيقاتل الإنسان عشان يستقيم إنما الفسق كده في الهوى اللي الناس بيتنفسوه فأنت بقى عشان تتابع ولادك ولما يخرجوا من البيت أنت عارف راحوا فين بيبقى قلبك بياكل وكل شوية تتصل يا ابني أنت فين يتأخر ليه اتأخرت كنت مع مين وتبتدي تعمل محاكمة الولد بيتضايق منك ليه لأنك أنت فاتح له محضر بكرة الولد دهوت لما يبقى له ولاد سيذوق من نفس الكأس وربما كان أولاده أسوأ منه بالنسبة لك فده الأولاد بيشتتوا القلب فممكن أنت ما عندكش أولاد ربك سبحانه وتعالى ادخرك له عشان يبقى قلبك صافي لو أنت إنسان فاضل بقى وبتفهم وتقدر هذا التقدير وتحسن ظنك بربك هذه الشقوة وهذه المحنة من وجهة نظرك تنقلب إلى نعم وتتفرغ لربك سبحانه وتعالى وتشوف تقدر تحفظ قرآن تقدر تتدبر في معاني القرآن وكلما خلى المرء بنفسه وبذل قلبه لربه لا يعود كثيرا أبدا ولا يعود خاسئا أبدا لابد أن يرجع بخير يبقى لسان الحسود دهوت لا يستريح أبدا وإذا وافى ربه عز وجل سيوافيه بكل هذا الغل الذي في قلبه على بني آدم إذ لم يجد جوابا عن سؤال واحد من الأسئلة التي تتراقص أمامه أو تدور في ذهنه فيقول آه، أبو, أبو سلمة والنظر في العواقب تلقيح العقول يعني تكبر دماغك ودماغك يفهم ويبقى كويس إذا نظرت إلى العواقب يعني كل كلام تقوله أنت بتسأل نفسك طيب مردوده إيه هل مردوده صحيح أم لا وطبعا هذا لا يكون إلا بشرط كانت العرب تقول لسان العاقل من وراء قلبه ولسان الأحمق من أمام قلبه يعني إيه الكلام ده قال لك العاقل آخر حاجة يعملها يتكلم طب امال بيعمل ايه في الاول قال لك يمرر الكلام على قلبه ويبتدي يتدبر طيب الخير في سكوتي ام في كلامي طيب اذا فعلت ايه المصالح وايه المفاسد طب اذا احجمت ما هي المصالح ما هي المفاسد يبتدي يدرب المسألة في قلبه كده وصل إلى نتيجة بعد تدبر وانعقد قلبه على فعل شيء يوم لسانه ينطق يقول نعم أو يقول لا يفعل أو لا يفعل هو ده بقى تلقيح العقول النظر في العواقب أما الأحمق فلسانه من أمام قلبه لسانه من أمام قلبه قبل ما ينظر في حاجة وقبل ما يتدبر العواقب ينطق طيب العرب تقول إذا تكلمت بالكلمة صرت أسيرا لها وإذا حبستها كنت ملكا لها ما واحد ممكن زي ما واحد مرة في مسجد من المساجد بعد خطبة الجمعة واحد قال يا جماعة تبرعوا للمسجد مش عارف ايه والكلام ده وبتاع فواحد بيتمنظر يعني قام طالع وقام قايل ايه ادي ألف جنيه شوبش يعني زي ما بيقولوا في الافراح والكلام ألف جنيه للمسجد حط الألف جنيه في المسجد وبعدين راح لاصحابه بعد ما السخونيه دي راحت قال انا مش عارف انا ايه اللي خلاني اعمل العمله السوداء دي حطيت الألف جنيه مره واحده طب ده انا كنت محوشها بقى لي كذا وكذا وكذا وكذا وبتاع وقعد يتندم على ان هو بادر وانه عامل ألف جنيه اه عشان يوري الناس كلها ان هو راجل ايه راجل يعني بيتبرع وراجل ألف جنيه بحلقه ده الكلام ده كان ايام زمان ايام ما كانت الألف الجنيه الواحد كان اسمه لحلوح يعني كان يعني حاجه ايه الواحد يركب عليه يعني وما ينزلش بيه ولا حاجه فده النهارده قبل يكون ممكن يكون الألف جنيه دي هي كل ما يملك طب اهله ياكلوا ايه ولاده ياكلوا ايه وإذا كان حد منهم مريض يجيب الدواء منين يروح بقى يشحت أشوف بقى لما فعل الفعل صار أسيرا له ما يقدرش يرجع مرة تانية ويقول أنا أسف أنا كنت غلطان أنا سخنت على الفاضي كده هات الألف جنيه يبقى إذا الإنسان العاقل قبل أن يتكلم ينظر أو قبل أن يفعل بينظر في الإيه ينظر في العواقب أيفعل أم لا إنما الإنسان السفيه أو لسان الأحمق الذي يتكلم ولا ينظر إلى العواقب آه قال سلمة ابن دينار وأنا الحقيقة ها يعني هقول دي آخر أو هقول كلمتين لسلمة ابن دينار ويمكن إن شاء الله إن ربنا سبحانه وتعالى جمعني بكم في المرة الماضية ممكن نقول بعض الكلام الجميل لسلمة ابن دينار ونعلق عليه يقول سلمة لا تكون عالما حتى يكون فيك ثلاث خصال لا تبغي على من فوقك ولا تحقر من دونك ولا تأخذ على علمك أجرا لا تبغي على من فوقك ولا تحقر من دونك ولا تأخذ على علمك دنيا ده برضو شوف فواصل اهي كل كلمة برضو بيستند فيها سلمة ابن دينار واخدها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو حتى من كلام الله عز وجل قبل ذلك أو من كلام العرب الحكماء وكانت الحكمة فاشية فيه ليه لأن, لأن العلم حاكم العلم بيربي البني آدم لو تعلم حقا وأثر فيه العلم لا تبغي على من فوقك والبغي هنا هو إساءة الأدب هو إساءة الأدب إن يكون عندك معلومة أو إنك أنت لا تقدر حجم العالم الذي أمامك فتقوم تبادر وتتكلم قبل أن يتكلم يعني أنا لا أنسى آه لما كنت مع الشيخ الألباني رحمة الله عليه في سنة 1410 وهي أول سنة حججت فيها وهي آخر سنة حج الشيخ رحمه الله تعالى فيها وكنت معه في السيارة من مدينة جدة إلى مكة وكنت بقى إيه يعني آه يعني استأذنت إخواني في السيارة طبعا استأذنت الشيخ قبل قبل إخواني إن أنا إيه يعني أتفرد بالأسئلة لأنني عندي أسئلة كثيرة ومحتاج وكده وكنت بسجل يعني الشيخ راكب في الأمام بجانب السائق وأنا راكب خلف الشيخ مباشرة ومعي أخوان آخران فقام لي السائق بيقول للشيخ إيه بيقول له يا شيخ هو مش الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن عن لبس خاتم الحديد فالشيخ قال له نعم قال له على كده يا شيخ يبقى لبس ساعة حرام طبعا حرام يا شيخ مش كده يا شيخ برضه حرام طب ده بيسأل طب بيجاوب ليه قام الشيخ الألباني قال إيه قال لقد أخذتم أماكننا وأخذنا أماكنكم ما هو أخذتم أماكننا يعني أنت بنا ومناول يعني أنت بتسأل كان المفترض أنك أنت تستنى لما جاوبك لكن ده بيسأل منه فيه يسأل والإجابة معاه يعني يبقى إيه أنت بتسأل الشيخ ليه بقى فالشيخ بيقول له بيقول له خلاص يعني أخذتم أماكننا وأخذنا أماكنكم بين إحنا الجهال وأنتوا العلماء فالسائق برضه ما فهمش القصة فأنا يعني عمال عايز أشرح للسائق يعني مراد الشيخ من الكلام فقال لي أسكت فسكت فلما نزلت سألت الشيخ رحمه الله قلت له يا شيخنا أنت قلت لي أسكت ليه ليه قلت لي أسكت قال لأن ما ينفعش كلام يعني طالما ما فهمهاش من أولها كده لما الشيخ قال له الكلمتين دول طالما ما فهمهاش خلاص سيبه المسألة دي بتبقى عايزة إيه بتبقى عايزة ملاحظة فقد يكون من سوء الأدب بل هو من سوء الأدب عند أهل العلم الذين يكتبون في باب التربية أن يكون في المجلس من هو أعلم فيتصدى المفضول للإجابة مع وجود الفاضل ده أنا عايز أقول لك حاجة كمان ده العلماء يقولون ليس من الأدب أن يفتي المفضول مع وجود الفاضل في البلد مش في المجلس لأن المجلس ده حاجة ثانية ده إساءة أدب قطعا ده لو واحد فاضل موجود في البلد العلماء بيقولوا يعني يبقى ينبغي أن يحيل المفضول إلى الفاضل أخذوا القصة دي منين بقى أو إيه دليل المسألة دي دليلها ما رواه الإمام الدارمي في مقدمة سننه أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه دخل المسجد فوجد جماعة وقد تحلقوا وبين أيديهم حصى وواحد يقول لهم سبحوا مئة كل واحد ياخد من الايه منكم الحصى ده ويعد يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله لحد مية كبروا مئة يقول يعد تكبير الله أكبر الله أكبر يعد الإيه هللوا مئة يهللون مئة أبو موسى الأشعري لما دخل وشاف المنظر ده قام واخد بعضه ورايح ليه عبد الله بن مسعود هما الاثنين كانوا في الكوفه فلما راح لبيت ابن مسعود لقى التلامذة قاعدين على الباب والباب مقفول فقال أما خرج أبو عبد الرحمن يعني ابن مسعود قالوا بعد فجلس معه حتى خرج ابن مسعود قال فاكتنفناه اكتنفناه يعني تحوطنا حواليه يعني. فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته ولم أر والحمد لله إلا خيرا قال ماذا رأيت قال إن عشت فستراه رأيت قوما حلقا حلقا وبين أيديهم حصى يقول واحد منهم كبروا مئة فيعدون التكبير يكبرون مئة زي السبحة اليومين دول كده هللوا مئة يهللون مئة كبروا مئة احمدوا إلى آخره فقال له عبد الله بن مسعود يا أبا موسى هل أنكرت عليهم فقال له انتظار أمرك أو انتظار رأيك هو ده الشاهد من الموضوع اللي بيقول لك إيه اللي بيقول لك يقبح بالمفضول أن يفتي مع وجود الفاضل في البلد قال انتظار أمرك أو قال انتظار رأيك إلى آخر القصة اللي هي إيه المعروفة في هذا الباب فيوم يقول لك بقى إيه إن إنك إن الإنسان إذا كان رجلا فاضلا يوم يعرف حق من فوقه ويعرف أيضا حق من تحته ولا يبغي على من هو مثله وإن شاء الله الكلام بقى له تتم في المرة الماضية والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين